والآن مع الشريط العاشر السيدة ميمونة بنت الحارث إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فبنرحب في هذه الليلة بكل أخ تائب يأتي إلى هذا الدرس لأول مرة بنقول له مرحبا بك أيها المحب لله عز وجل وأيها الرجل أو الشاب الذي أحبك الله عز وجل وبنرحب بكل أخت تأتي لأول مرة تائبة مقبلة على الله عز وجل بنقول لها مرحبا أيتها التائبة يا من أحبك الله عز وجل فقد قال تعالى والله يحب التوابين فالله عز وجل يحب هؤلاء واحنا بنفرح لما بنجد اي شاب مقبل على الله عز وجل وبنفرح لما نلاقي اي اخت مقبلة على الله سبحانه وتعالى والحقيقة المبشرات كثيرة جدا وإن شاء الله يعني يعني كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل فالأمة الآن بفضل الله عز وجل وحوله وقوته يعني في حالة إقبال شديد جدا على الله عز وجل لأن الشباب والفتيات خلاص اللي جرب كل المعاصي جرب وزهق خلاص مش مفيش حاجة جديدة لذلك نجد ان نسبة الانتحار اللي موجودة في الدول الغربية نسبة يعني فوق فوق العادية كل 27 ثانية تقريبا تجد رجلا ينتحر في اوروبا او في امريكا اما المؤمن فسبحان الله يعني يعني قال جل وعلا الا بذكر الله ايه تطمئن القلوب مش تسعد اما هؤلاء ومن اعرض عن ذكري فان له ايه معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى والجزاء من جنس العمل فالحمد لله الأمة في حالة إقبال شديد جدا على الله سبحانه وتعالى خلاص اللي كانت طول عمرها متعرية زهقت بقى خلاص من الكلام ده كله عايزة تغير عايزة تقبل على الله الجسد احنا عمالين بنهتم بتنمية الجسد وبتربية الجسد أكتر من لازم وغفلنا عن جانب الروحانيات العالية جدا وجانب القلوب وأمراض القلوب فبالتالي الروح فطست خلاص تعبت والجسد عمال ينمو على حساب الروح فالناس تعبت فإيه الحل وإيه المخرج ليها أن ترجع الأمة مرة أخرى إلى دين الله عز وجل كي يربط الله عز وجل على قلوبهم ويسعد حياتهم وأيامهم ثم يلقوا الله عز وجل يوم القيامة في جنته ودار مقامته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاذا يعني الحمد لله يعني بنحمد الله عز وجل ان هذه هذه الجلسه يعني بقول حتى لو لم نخرج منها بشيء كما قلت من قبل إلا بمغفرة الله ورحمته وإلا بأن نجلس وأن نكف أنفسنا عن معصية الله سبحانه وتعالى ساعة أو ساعة ونصف فهذا حسبنا ويكفينا ومجرد ان احنا الناس تشوف هذا المشهد الاسلامي الجميل الاف الشباب والفتيات مقبله على بيوت الله عز وجل المشهد ده لوحده بفضل الله عز وجل بيكون سبب في توبه ناس كتير تخيل هذا المنظر يعني انت بتقول ايه طب ده انا قاعد ما بعملش حاجه سبحان الله بيعدي احيانا الناس بعربيات يا اخوه بيعدي احيانا الناس بعربيات بمجرد ما يشوف المشهد الجميل اللي بره ده فيه ايه ده فيه درس يا بيقف يسمع سبحان الله يشاء المولى عز وجل ان المنظر ما بقولش الكلام انا عايزا بالله ما اقصدش هذا لكن اقصد المنظر الاسلامي الجميل ده بيكون سبب في ان هو يرجع الى الله سبحانه وتعالى ويتوب فالمشهد ده بفضل الله عز وجل ده قرب الى الله سبحانه وتعالى وبتمنى يعني احنا بنحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فانا بحسن الظن بربي سبحانه وتعالى انه يجمعنا كهيئتنا هذه ان شاء الله في جنته اخوانا على سرر المتقابلين هذه الليله نلتقي مع اخر ام من امهات المؤمنين الحقيقه الواحد حزين جدا يعني وكأن الواحد قلبه فعلا والله بلا مبالغة كأن قلبه بيتقطع كده إن إحنا النهاردة بنودع آخر أم من أمهاتنا الواحد حاسس وهو بيحكي عن قصتها كأنه بيودع أمه الحقيقية يوم أن ماتت وسبحان الله فيعني الواحد لما بيقعد يتكلم عن امهات المؤمنين ويستشعر حياتهم وقد ايه قدموا لخدمه الدين وقد ايه قدموا لخدمه سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم بيحس فعلا ان هي دي امنا الحقيقيه يعني فسبحان الله فالليله نلتقي مع اخر امهات المؤمنين واخر العقد الفريد من بيت النبوه صلى الله عليه وسلم مع امنا ميمونه بنت الحارث. تعالوا نشوف البستان الذي نشأت فيه امنا ميمونه لنعلم كيف نشأت تلك الزهره. امنا ميمونه كانت امها اسمها هند بنت عوف، هند بنت عوف، وكان لها اخوات من الام والاب واخوات من الام بس. اخواتها اللي هم من الام والاب على راسهم ام الفضل اللي بيسموها ايه؟ لبابه الكبرى، دي كانت زوج من؟ زوج العباس ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى العقد الفريد الغريب ده يعني ما شاء الله شوف الاسره دي كانت عامله ازاي كانش فيها يعني حد من النشاز الا اثنين بس اللي هم الوليد بن المغيره وابي بن خلف هم دول بس الاثنين الايه الشواذ اما الباقي كله فكانوا من خيره المؤمنين يبقى اول اخت ليها ام الفضل اللي هي لبابه الكبرى بنت الحارث اللي هي زوج العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لبابه الصغرى بقى كانت زوج الوليد ابن المغيره يعني تبقى ام مين ام خالد بن الوليد يعني خالد بن الوليد يبقى ابن اخت ميمونه بنت الحارث يبقى تبقى هي ايه خالته تخيل خالد بن الوليد سيف الله واختها الثالثه عصماء بنت الحارث كانت زوج ابي ابن خلف ابي بن خلف طبعا عارفين قصته هو الرجل الوحيد الذي قتله من النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم هو ده الوحيد كان كل ما يقابل النبي عليه السلام زي ما انتم عارفين يقول له لئن لقيتك خارج مكه يا محمد لاقتلنك فالنبي عليه من حسن خلقه ومن يعني رحمته صلى الله عليه وسلم كانش يرد عليه اخر مره حس ان المساله يعني عدت حدودها فقال بل انا والله لاقتلنك فلما اقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ان يقتل ابي بن خلف فاراد ان يوفي بالعهد فبفضل الله عز وجل في غزوه بدر اخذ الحربه الرمح وضربه ضربه بسيطه جدا في صدره ما هياش باينه الضربه دي بفضل الله جعلها الله عز وجل سببا في هلاك هذا الهالك اللي هو ابي ابن خلف مع ان النبي عليه السلام كما تعلمون كان يملك قوه كم رجل 4000 رجل وقلنا بكده المبحث دوت هو احاديث كلها صحيحه النبي عليه السلام كان يمتلك قوه 4000 رجل وعلى الرغم من ذلك لم يقتل في حياته كلها الا رجلا واحدا وده يوريك جانب الرحمه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يريد شيئا وعايز ايه النبي عليه السلام ما جاء الا ليأخذ بأيدي الناس إلى عبادة رب الناس بس مش عايز كده أختها الرابعة عزة بنت الحارث كانت زوجا لزياد بن عبد الله بن مالك الهلالي طب إخواتها الأمها بقى شوف بقى العقد بقى الفريد العجيب ده تخيل بقى أختها الأمها أول واحدة منهم أسماء بنت عميس أسماء بنت عميس يا جماعة كانت زوج مين جعفر بن أبي طالب اللي هو بيسمى بإيه ذي الجناحين ذي الجناحين لما كان في غزوة مؤتة كما عند البخاري خد الراية فقطعت يمينه فأخذها بشماله فقطعت شماله فأخذها بين عضديه فشاط في رماح القوم فقتل فأبدله الله بدلا من يديه جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة والحديث رواه أحمد بسند صحيح فده جعفر بن أبي طالب أول واحد اتجوزها مين جعفر بن أبي طالب قتل جعفر مين اللي اتجوزها بعد كده أبو بكر الصديق شوف سبحان الله شوف الأسرة عاملة إزاي حاجة يعني نقاوة يعني ما شاء الله ابو بكر الصديق تزوجها رضي الله عنه وارضاه طب مات ابو بكر مين اللي جوزها بعد كده علي بن ابي طالب تخيل لما تتزوج ثلاثه من اهل الجنه يا الله ايه ده اختها الثانيه من امها سلمى بنت عميس كان مين جوزها حمزه بن عبد المطلب اسد الله واسد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اختها الثالثه بقى لامها اللي هي مين زينب بنت خزيمه دي زوج من ايه مش عارفين ولا ايه ده احنا لسه طب ما تصلوا على حضرتك صلى الله عليه وسلم فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم يبقى شوف سبحان الله ولذلك كان يقال عن أم ميمونة بنت الحارث اللي هي هند بنت عوف يقولون إنها أكرم الناس أصهارا ليه؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم اتجوز بنتين من بناتها اتجوز مين زينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث يبقى تخيل أنا بقول لكل أم قاعدة معانا دلوقتي في الصندرة ولكل أم موجودة الآن في الشارع بنقول لها تخيلي لو النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز بنتين من بناتك كان يبقى حالك ايه سبحان الله فالنبي عليه السلام اتجوز بنتين ليها زينب بنت خزيمه وميمونه بنت الحارث عم النبي عليه السلام العباس اتجوز بنتها ام الفضل اسماء بنت عميس تزوجها جعفر ثم ابو بكر ثم علي سلمى بنت عميس تزوجها حمزه وكانت ميمونه بنت الحارث زي ما قلنا كانت خالد خالد بن الوليد الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند ابن عساكر بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خالد سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه ولذلك السيف سيف الله عز وجل لا يكسر خالد بن الوليد شاهد كل المشاهد وفي النهاية إيه يموت على فراشه ما ينفعش يتقتل سيف الله لا يكسر فمات على فراشه رضي الله عنه وارضاه وال- وكانت خالة مين كمان عبد الله بن عباس اللي هو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه تعالوا نبدأ قصتها من أولها بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وآله وسلم أول حاجة أم أمنا ميمونة آه، رضي الله عنها وارضاها قبل الإسلام تزوجها رجل اسمه مسعود ابن عمرو الثقفي نسبة إلى قبيلة ثقيف لما آخر قبيلة أسلمت كانت قبيلة لذيذة أوي أما جم يسلموا كان سنة 9 هجرية راحوا النبي عليه السلام قالوا له إحنا هنسلم بس لينا شروط إيه الشروط يا جماعة ما نصليش دي أول حاجة اسلام بقى يعني ايه حاجه تايواني كده اول حاجه ما نصليش تاني حاجه هنشرب الخمر تالت حاجه هنزني رابع حاجه تسيب لنا الصنم بتاعنا خامس لا ما تكملوش خلاص مش عايزين يا اخي الله الغني يا اخي يعني يمنون عليك ان اسلموا لا ما تمنش عليه مع الف سلامه لكن بفضل الله عز وجل كان ربنا سبحانه وتعالى فتح قلبهم او شرح صدورهم بعد ذلك فاسلموا آه، اسلاما صحيحا بفضل الله عز وجل. المهم تزوجها مسعود ابن عمرو الثقفي قبيل الاسلام ثم طلقها. اتجوزها بعد كده مين؟ ابو رهم ابن عبد العزى ومات. اول ما مات وترملت آه، امنا ميمونه بنت الحارث كانت حاسه بقى خلاص بقى رفضت اي زواج تاني وكان قلبها حاسس ان ربنا هيخلف عليها بزوج بقى ايه؟ يعني يملأ عليها حياتها ويأخذ بيديها إلى جنتي الدنيا والآخرة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم لكن ما كانش يخطر على بالها أبدا إن هي هتكون زوجة للنبي عليه السلام أي واحدة في الدنيا كده يعني لا يمكن تتخيل تقول معقولة أنا أكون زوجة للنبي عليه السلام فالأمر بعيد عنها لكن هي تتمنى طبعا أي امرأة في الدنيا مسلمة تتمنى أنها تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وطبعا احنا عايزين نشوف قصة جوازها جت إزاي المسألة بتبدأ من يوم اللي خرج فيه حبيبك صلى الله عليه وسلم عشان يعتمر فلما آه، اقترب من مكة علم علم المشركون بقرب دخول النبي عليه السلام فقاموا وبعتوا له بقى من يفاوضه ويمنعوه من دخول ايه من دخول مكة اللي هو انتهى الامر ده بايه بهدنة صلح الحديبية ان يا رسول الله لا تدخل حتى لا تتحدث العرب آه، انك قد فعلت كذا او مش عارف ايه لا ده انت ارجع بقى كان من ضمن بنود الصلح في الحديبية ان النبي عليه السلام يرجع مرة تانية المدينة ويجي السنة اللي بعدها اللي هي سنة سبعة ويجي يعتمر وأهل مكة يفضوا له مكة والحرم ثلاث أيام يعمل اللي هو عايزه يعتمر ويطوف ويسعى ويذبح وينحر ويشوفوا بيوتهم ويتفرجوا على ايه على الحاجات الذكريات الجميله بتاعتهم في مكه زي ما هم عايزين ثلاث ايام بعد ثلاث ايام يخرجوا مره ثانيه فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وده درس لكل الشباب اللي كانوا بيظنوا ان العنف ياتي بخير عمره ما جاء بخير طب النبي عليه السلام في صلح الحديبيه مش كان ممكن وكان معاه 1400 كان ممكن يخش على اهل مكه يخلص عليهم كان ممكن وسبحان الله سيدنا عمر طبعا زعل جدا يا رسول الله ألست رسول الله حقا بلى ألسنا على الحق وهم على الباطل بلى طب فلما نعطي الدنية في ديننا ايه اللي يخلينا نصبر ونسيب ونسيبهم بالمنظر ده يتحكموا فينا ويقولوا لو جاءك يا محمد رجل يريد أن يسلم فعليك أن ترده وإذا جاءنا رجل يريد أن يشرك بالله فعلينا أن نقبله يا الله ايه ده مين يوافق على الشروط دي حبيبك صلى الله عليه وسلم لانه مؤيد بالوحي من فوق سبع سماوات هو اللي عارف المصلحه فين ولا ينظر الى الامور تحت رجليه كده لا النبي عليه الصلاه والسلام بص لقدام لانه مؤيد بايه بتأييد من عند الله سبحانه وتعالى المهم فعاد النبي صلى الله عليه وسلم ورجع في العام الذي يليه الى عمره القضاء سموها عمره القضاء ليه بسببين ايه هما بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم السبب الأول قالوا لأنها كانت عن عمرة الحديبية اللي النبي عليه الصلاة والسلام ما عملهاش والسبب الثاني قالوا لأنها وقعت حسب المقاضاة أو المصالحة اللي كانت في صلح الحديبية والرأي ده مال إليه الإمام ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر العسقلاني في فتح الباري وكانت عمرة القضاء لها أربع أسماء لها ايه اربع اسماء كما اورد ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال كان من اسمائها القضاء والقضيه والقصاص والصلح اربع اسماء لعمره القضاء في عمره القضاء بقى انت فاكر طبعا يوم ما خرج الن- النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وهاجروا وتركوا الديار والاوطان والاموال وكل حاجه سابوها ابتغاء وجه الله عز وجل وعشان يفوزوا بنعمه التوحيد اعظم نعمه في الدنيا فلما راحوا بقى لهم قد ايه ما دخلوش مكه سبع سنين تخيل بقى لما انت وانا بقول لك المساله ما هيش سهله احنا بنقعد نحكيها كده ونقول ايه وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من مكه الى المدينه والمساله معديه لا اقعد تامل واحد قاعد في بيته مستقر اشغاله واعماله وارضه وكل ح... كل مصالحه في البلد دي وفجاه عشان هو خايف على نفسه من ان هو يفتن في دينه يوم سايب داره وسايب ماله وسايب كل حاجه ويروح يهاجر ويترك كل شيء طب وحشته ال- الدار بتاعته البيت الارض الاهل الاحباب سبحان الله انت لما تقعد ترجع بالذاكره كده وانت طفل صغير دايما تلاقي الذكريات اجمل ذكريات في عمر الانسان هو طفل يعني هديك مثال بسيط خالص انت ممكن تنسى اسماء زمايلك في المرحله الاعداديه والثانويه والجامعه كمان انما لا يمكن تنسى ابدا اسماء اصحابك في ابتدائي صح ولا لا طب عالم الله سبحانه وتعالى انا لحد يومنا هذا افتكر كل اسماء اصحابي وحبايبي في ابتدائي فاكرهم باسمائهم واشكالهم وكل حاجه تخيل لحد يومنا هذا يعني اصحاب ابتدائي دول لهم واقع في النا- مرحله الطفوله مرحله جميله جدا اجمل مرحله انت لحد النهارده لا يمكن تنسى ابدا المكان اللي كنت بتلعب فيه كوره واللي كنت بتلعب فيه استغمايه و... وال- وبيلي كمان الله يبارك فيك ايوه كده والمكان اللي كنت تلعب فيه مش عارف كيك على العالي وكيك على الواطي والكوره حد ينسى الذكريات الحلوه دي اه ذكريات حلوه احنا صغيرين وبنلعب ومبسوطين و... ومش شايلين هم للدنيا خالص كبرنا بقى شلنا هموم ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويثلج قلوبنا برؤيه النبي ورؤيه وجه الرب العلي في الجنه سبحانه وتعالى فالمهم ايه فالمهاجرين طبعا بعد سبع سنين نفسهم يشوفوا بقى البيت بتاعهم بقى عامل ايه والناس والارض والمكان والحرم وميه زمزم فطبعا اول ما جت عمره القضاء ودخلوا يا الله فرحه الدنيا بقى كلها كله بقى يجري وبعدين كل واحد راح معدي كده من قدام داره بيبص عليها لقاها طبعا خاويه على عروشها محدش قاعد فيها لكن سبحان الله لأن الله عز وجل أبدلهم خيرا من دارهم بإيه؟ بنعمة الإيمان وصحبة سيد الأنام وصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لك كل ده مش مشكلة كل ده متاع زائد ده الدنيا كلها حبيبي صلى الله عليه وسلم كان يزهد أصحابه في الدنيا يقول ألا إن الدنيا ملعونة مش البيت بس لا كله ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما شوف قد إيه فالمهم قعدوا بقى يتذكروا بقى ذكرياتهم في مكة آه، رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا آه، فطبعا آه، طبعا عمرة القضاء كانت في ذي القعدة سنة سبعة النبي عليه السلام راح قام نادي على أصحابه قال لهم هنذهب إلى العمرة ولا يتخلف أحد منكم شهد الحديبية صلح الحديبية فقال ما حدش فيكم يتخلف فكل اللي شهدوا صلح الحديبية راحوا مع النبي عليه السلام عمرة القضاء إلا من استشهد إلا استشهد خلاص أما من ذهب من كان مع النبي عليه السلام في صلح الحديبية ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة القضاء كان عددهم كام 2000 سوى النساء والصبيان يعني عدد الرجال فقط 2000 حبيبي صلى الله عليه وسلم بقى شوف بقى النبي عليه السلام شوف بيعمل ازاي فالنبي عليه السلام قام عامل ايه راح خارج ومعاه 2000 رجل ومعاه النساء والصبيان وهم خارجين ساق النبي صلى الله عليه وسلم 60 بدنه ليه الهدي وراح مجعل عليها واحد يحرسها مخصوص انت ايه مسؤول عنها اسمه ناجيه ابن جندب الاسلميه وأحرم النبي للعمرة من ذي الحليفة ولبى ولبى المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم فرحة كبيرة قوي بقى شوف النهارده لما تقول ده أنا مسافر عمرة مع مين يقول لك مع الشيخ فلان الشيخ فلان منظم عمرة وإن شاء الله رايحين معاه لا تخيل بقى أنت رايح تعتمد مع النبي صلى الله عليه وسلم فالمهم فخرج النبي ولبى ولبى المسلمون معه وخرج النبي عليه السلام المرة دي مستعد بكل أنواع السلاح ليه؟ خايف لحسن قريش تغدر بيه صلى الله عليه وسلم فخرج بالسلاح طب هم كانوا اتفقوا معاه على ايه؟ في صلح الحديبيه قالوا له تيجي السنه الجايه هنفضي لك مكه ثلاث ايام بس لما تيجي تخش مكه لا يكون معك الا سلاح الراكب يعني ايه؟ يا دوب السيف في الغمد بتاعه بس انما لا تيجي بقى معاك لا دروع ولا رماح ولا اسهم ولا اي كلام ده خالص عشان بس تثبت لنا ان انت جاي تعتمر بس فالنبي عليه السلام يعمل ايه في الموضوع ده هل يروح من غير سلاح لا يروح بسلاح ويسيبه في حته قبل ما يخش مكه صلى الله عليه وسلم المهم فلما بلغ مكان اسمه ياجوج قبل مكه كده بشويه راح عامل ايه قال كله يحط الاسلحه بتاعته وما يخليش معاه غير ايه السيف بس فسابوا الاسلحه طب يسيب الاسلحه ويمشي يقول لك فالله خير حافظا وارحم وماسه وسيبها طب ما هتتسرق خد بالك اه في ثقه في الله لكن في اخذ بالاسباب صح ولا لا والاخذ بالاسباب لا يقضح في توكل العبد على ربه بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ بجميع انواع الاسباب في الهجره حبيبك صلى الله عليه وسلم عمل ايه يعني استاجر رجلا كافرا ليدله على الطريق واعد الراحله عند ابي بكر رضي الله عنه وارضاه وخرج مختفيا عن أعين المشركين صلى الله عليه وسلم واختبأ في الغار ثلاث ليال كل ده عشان يعلمنا أن الأخذ بالأسباب لا يقضح في توكل العبد على ربه سبحانه وتعالى لكن العبد يأخذ بالأسباب وهو مقتنع من داخل قلبه أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر بغير أمر مسبب الأسباب جل وعلا الأسباب دي كلها معطلة إلا إذا أمر الله عز وجل الأسباب أن تعمل انت خدت بالاسباب وما نجحتش خلاص مش مشكله خدت بالاسباب انما ما تاخدش بالاسباب وتقول خلاص لا ما ينفعش ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه اهو لو الانسان يقول لك انا متوكل فيقول لك خلاص الرزق جاي لا مش جاي لك جاي لك ما انت لازم برضه ايه تاخد بالاسباب حبيبك صلى الله عليه وسلم في الحديث التا- الثاني اللي رواه الترمذي باسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم ايه كما يرزق الطير طب ما تطير يعني لو قعد خلاص رزق هيجيه لا برضه بياخد بالاسباب فيخرج ما عليه إلا أن يصلي ويسبح هو بيصلي ويسبح طبعا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون إيه تسبحه ويسجد لله ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض كل حاجة بتسجد لله سبحانه وتعالى فالطير يخرج تغدو خماصا وتروح بطانا تخرج بطنها فاضية وترجع بطنها ايه مليانة وفي بقها كمان اكل لمين لولادها كل ده بيبقى في الاسباب هو الطير ده يملك ايه لا عنده ترابيس ولا مجانس ولا عضلات ولا يقدر يشتغل ولا عنده شهادة جامعية ولا عنده مؤهلات كمبيوتر ولا لغة كل اللي عنده انه يمتلك نعمة العبودية لله ودي اعظم نعمة اعظم نعمة ان تكون فعلا عبدا لله سبحانه وتعالى فالنبي عليه السلام اول ما وصل مكان اسمه يأجوج حط الأسلحة هو والصحابة كلهم وخلى عليها واحد اسمه أوس ابن خولي الأنصاري طب هيسيبه لوحده؟ طب ما ممكن يتقتل لا خلى معاه 200 واحد من الصحابة يبقى 200 من 2000 يبقى كام؟ يبقى 1800 واحد يخشوا فين؟ عمرة القضاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل النبي مكة بسلاح الراكب اللي هي السيوف صلى الله عليه وسلم وهو داخل كان راكب على ناقته اللي هي القصواء والمسلمون ماسكين ايه الاسلحه بتاعتهم السلاح السيف فقط وداخلين مع النبي صلى الله عليه وسلم حبيبك دخل مكه من حته اسمها الثنيه التي تاتي تطلع على الحجون والمشركين واقفين بقى عمالين يتفرجوا على مين على النبي عليه الصلاه والصحابه واقفين عمالين يتفرجوا منظر برده غريب داخلين يعتمروا وعايزين يشوفوا هيعتمروا يعملوا ايه اول مره يشوفوا عمره بقى من الناس ايه من ناس موحدين لله عز وجل فالنبي عليه دخل حتى استلم الركن بمحجنه ثم طاف حول الكعبة وطاف المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم فأثناء اللحظات دي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه كان يرتجز الشعر أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن رواحة بيقول والمشركين واقفين بقى وسامعين كل ده خلوا بني الكفار عن سبيلي خلوا فكل الخير في رسولي قد أنزل الرحمن في تنزيلي في صحف تتلى على رسوله يا رب إني مؤمن بقيلي إني رأيت الحق في قبولي بأن خير القتل في سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويظهر الخليل عن خليله بس اللي يسمع اللي يسمع بقى ويفهم والمشركين عاملين بيسمعوا كلام مين؟ عبد الله بن رواحه حديث رواه الترمذي بسند صحيح سيدنا عمر بقى سيدنا عمر عارفين ما كانش في حاجه بتعدى عليه قال أتقول الشعر أمام رسول الله يا ابن رواحة وفي بيت الله فقال صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر سيبه فوالله لهو أسرع فيهم من نطح النبل تخيل يعني الشعر ده بيقطع فيهم أكتر من السهام لو ضربت في جسمهم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم ده طبعا ده مش معناه زي ما بعض الناس سمعناهم بيقول لك أهو نبع السلام هو سيدنا عبد الله بن رواحة بيقول قدامه الشعر يعني نبع السلام كان بيحب الأغاني والشعر والموسيقى والفن طب فين الدليل على الكلام ده؟ في دليل يا إخوة؟ سيدنا عبد الله بن رواحة بيقول إيه شعر هل كان بيقول شعر وماسك جيتار اسبانيولي؟ بيقول شعر بقه كده عادي وبعدين شعر محترم يعني لا بيقول كلمات حب ولا غرام ولا الكلام ده كله ففين الدليل من الكلام ده يقول لك ما هو النبي اهو الفن اهو فن الاصيل اهو قدام النبي عليه والنبي سكت في الحرم لا الكلام ده طبعا كلام يعني ايه يعني ليس له اصل في دين الله سبحانه وتعالى المهم طبعا المسلمين بقى دخلوا وبيعتمروا مع حبيبك صلى الله عليه وسلم وكان كل امنيات حياتهم ان هم يرجعوا مره ثانيه مكه يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروه ويشربون من ماء زمزم كل الامنيات ديت اتحققت في لحظه واحده وهم الان يطوفون مع النبي صلى الله عليه وسلم المشركين كانوا مطلعين اشاعه ان اصحاب النبي عليه السلام اصابتهم حمى يثرب عارفين اول لما هاجر الصحابه للمدينه فعلا اصاب كثير منهم ايه الحمى والنبي عليه السلام دعا بان تخرج الحمى من المدينه حديث صحيح دعا النبي صلى الله عليه وسلم ايه بان تخرج ايه الحمى من اطراف الى اطراف المدينه بعيدا عن ايه عن سكان المدينه فالمشركين قالوا بس ده هم هيجوا مش هيقدروا حتى يلفوا حوالين الايه الكعبه ولا يسعوا بين الصفا والمروه ومش هيقدروا يكملوا ان هم ايه عندهم حمى فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل في اول ثلاثه اشواط الرمل هو ايه تجري بس جري ايه خفيف ودي من سنه النبي عليه السلام فاول ما المشركين والحديث رواه مسلم اول ما شافوا الصحابه بيجروا الله ده احنا كنا بنقول مش هيقدروا يمشوا بيجروا كمان ما شاء الله فقالوا ايه هؤلاء الذين زعمتم ان الحمى قد وهنتهم ايه دول دول اللي بتقولوا ان الحمى خلصت عليهم والله هؤلاء اجلد من كذا ومن كذا يعني الواحد منهم بعشر رجاله فالمهم خلص حبيبك صلى الله عليه وسلم الطواف والسعي بين الصفا والمروه ثم جعل الهدي عند المروه خلى الهدي بتاعه عند المروه اول ما خلص راح رايح يذبح فين عند المروه ونادى على الصحابه وقال هذا المنحر ده المكان ده هو اللي هنذبح فيه دلوقتي وكل فجاج مكة منحر لأن طبعا لو كان المنحر في الحتة دي بس كان الناس هتذبح فوق بعض وبعد ما يذبحوا فوق بعض يذبحوا بعض ما فيش مكان أصلا لا فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمة بالأمة فقال إيه وكل فجاج مكة إيه منحر زي ما حبيب صلى الله عليه وسلم في عرفة وقف في مكان بعينه وقال وعرفة كلها إيه موقف عشان ما يجيش واحد يقول لك إيه أيوه بس نطلع بقى في الحتة دي ونفس الحتة اللي وقف فيها النبي عليه الصلاة والسلام طب ده الناس هتقتل بعض فمن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه وكل عرفة موقف بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم حبيبك صلى الله عليه وسلم نحر الهدي بتاعه وفعل المسلمون ذلك ثم ايه طب هو سايب بره فين في اجوج كم واحد 200 واحد خلاص يسيبهم هم بقى يحرسوا السلاح وهو يعتمر هو ال 1800 ويسيبهم ويمشي طبعا لا شوف رحمه حبيب صلى الله عليه وسلم فارسل 200 تانيين لفين بعد ما خلصوا العمره مكان ال 200 الاولين روحوا انتوا احرسوا السلاح وابعتوا اخوانكم عشان ايه عشان يعتمروا كما اعتمرتم بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم نرجع لامنا ميمونه رضي الله عنها وارضاها امنا ميمونه زي ما قلنا كانت لما مات زوجها اللي هو الثاني حصل ايه راحت قالت لاختها اللي هي ام الفضل اللي هي زوج العباس قالت لها يعني انا خليت امري ليك انت بقى بالنسبه لموضوع الزواج فيعني انت اللي تتولي امر زواجي انت وزوجك اللي هو العباس رضي الله عنه وارضاه فالمهم اول ما عرفت بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم على مكه فخلاص بقى قلبها اتحرر فحست كده بشيء غريب نفسها ايه تكون زوجة النبي عليه بس ازاي يكون الكلام ده وازاي يتم امنا ميمونه عملت ايه راحت مكلمه ايه اختها اللي هي ايه ام الفضل قالت لها عن اللي جواها ده انا نفسي اكون زوجه للنبي صلى الله عليه وسلم وام الفضل رضي الله عنها وارضاها على طول في ساعتها يعني طبعا ايه زي ما تقول ايه يعني كانها بتقول لها كلمه سر يعني مش بتقول لها روحي قولي له ان انا عايزه يجوزني جو... جو... لكن هي بتقول لها على اللي في قلبها وطبعا عارفين ان اغلب النساء الا من رحم الله طبعا ما شاء الله بيحفظوا الاسرار يعني تمام وبس اهم حاجه مفيش اخت تزعل مننا يعني سبحان الله يعني ايه واحده تقول لها ده, ده سر تقول لها خلاص يا اخت لا والله لا اله الا الله خلاص سر وتقوم رايحه قايله 50 واحده وتعملوا حاجه ولا تقولوا لحد ده سر اه وبعدين ده كبير خلاص فسبحان الله فراحت ام الفضل راحت قايله لمين؟ لزوجها العباس قالت له ده اختي كانت نفسها يعني تكون زوجه للنبي وده سر ماشي اه خلاص سر فراح العباس واخد بالك يعني حتى حصلت عدوى بقى كله بقى عمال شغال واخد بالك راح العباس رضي الله عنه وارضاه راح رايح للنبي عليه السلام وقال له يا رسول الله ان ميمونه بنت الحارث ترغب ان تكون ايه زوجة لك فحبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيحب يكرم كل قبيلة عشان ايه كل ده عشان مصلحة الدعوة يعني انا اتجوزت من بني المصطلق اتجوزت من بني كذا من بني اسد من بني مش عارف ايه خلاص برضو دي ايه من بني هلال ولا ايه فمن بني هلال فنكرم برضو هذه القبيلة بان انا اتجوز منها فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وراح مكلم مين جعفر بن ابي طالب قال له يا جعفر روح للعباس وقول له ان رسول الله ارسلني ليخطب ميمونه بنت الحارث فجعفر بن ابي طالب راح لمين للعباس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلني لاخطب لتخطب له ميمونه بنت الحارث اول ما عرفت ميمونه بنت الحارث الخبر ده راحت راكبه الايه الناقه بتاعتها ورايحه عند الخيمه بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه كل ده كان فين في مكه لسه ما خرجش لسه في الثلاث ايام اللي هم ايه مقضينهم فراحت وقالت له يا رسول الله البعير وما عليه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الحياء يعني مش عايزه تقول له ايه انا جاي عشان ما ايه نخلص الجواز مش مش هتنفعش يعني فبتقول له البعير وما عليه وهي اللي على البعير هي البعير وما عليه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك بعض اهل العلم كقتاده وغيره قالوا ان التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونه بنت الحارث لكن الحقيقة أن الحافظ ابن حجر في فتح الباري ضعف هذا الأثر قال لا مش هي أمال مين قالوا خولة بنت حكيم رضي الله عنها وارضاها المهم حبيبك صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وارضاها وأقام بمكة ثلاثة أيام في اليوم الرابع جاله واحد اسمه حويطب ابن عبد العزى حويطب بن عبد العزى ده خد بالك أسلم بعد كده هو كان لسه ساعتها إيه مشرك فجاء فقال له يا محمد لقد انتهت المدة خلاص الثلاث أيام اللي احنا قلنا لك هتقعدهم في مكة انتهوا خلاص فنريد أن تخرج ايه من مكة فقال صلى الله عليه وسلم كان خلص بقى العمر بتاعه قال وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاما فحضرتموه طب ايه اللي هتخسروه ان انا اخلص الجوازة هنا في مكة واعمل وليمة وادعو كل اللي في, اللي في مكة وكل يقعد ياكل من الوليمة قالوا له لا حاجة لنا بطعامك ولا بشرابك فاخرج عنا فخرج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونزل في مكان اسمه سرف اسمه ايه سرف مكان يبعد عن مكة بحوالي ايه 10 اميال اول ما وصل هناك الحبيب صلى الله عليه وسلم راح مكلم مين مولاه اللي هو ابو رافع قال له يا ابا رافع آه، مر النساء ان تجهز ميمونة بنت الحارث واتني بها عند مكان يقال له سرف خرج حبيب صلى الله عليه وسلم والصحابة وجه بقى ايه ابو رافع وراح واخد ايه الناقه بتاعت مين ميمونه بنت الحارث ووصلها لمين لحبيبك صلى الله عليه وسلم فضربت عليها القبه وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في المكان ده اسمه ايه سرف عايزك تحفظ المكان ده لان ليه قصه معانا في اخر قصه ايه امنا ميمونه ليه موقف جميل جدا فبنى بها النبي عليه الصلاه والسلام وتزوجها في المكان الذي اسمه ايه سرف وفي الليله ديت سماها النبي ميمونه امال هي كان اسمها ايه كان اسمها بره كان اسمها ايه بره فبسبب تلك المناسبة الميمونة اللي هي دخول النبي عليه الصلاة مكة وأداء العمرة بعد حرمانه من مكة سبع سنين فراح مسمي إيه؟ راح مسميها ميمونة رضي الله عنها وأرضاها وطبعا أعرس النبي صلى الله عليه وسلم بها أي تزوجها بعد أن حل من العمرة خلاص تحلل من الإحرام وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز لا- لا- لا- للمحرم أن يخطب أو أن يتزوج فكان النبي صلى الله عليه وسلم حلالا آه، بعد العمرة صلى الله عليه وسلم ودخلت أمنا ميمونة بيت النبوة وأصبحت أما للمؤمنين كان عندها كم سنة 26 سنة يا الله 26 سنة ما شاء الله صغيرة جدا وطبعا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام استقبلوها أحسن استقبال إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا بكده حبيب وحبيبي حبيبي وعدو وحبيبي عدو يعني الإنسان لما يحب حد يحب اللي بيحبه ولما يحب حد يكره اللي بيكرهه فكانوا يكرمونها إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت أم المؤمنين ميمونة غرفة النبي صلى الله عليه وسلم التي أعدها لها غرفة بسيطة جدا غرفة ليس فيها أثاث من آه، آه، قصد كريم ولا مش عارف منين ولا منين غرفة بها سعادة الدنيا والآخرة فالسعادة يا إخوة احنا بنقول دايما السعادة لا هي في كثرة المال ولا في المناصب ولا في الجاه السعادة لا تكون إلا مع أهل التقوى والإيمان هم دول بس السعداء أمنا ميمونة طبعا اجتهدت في طاعة الله سبحانه وتعالى بعدما دخلت آه، بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفضلت بقى تستمع إلى أحاديث النبي كانت شغوفة جدا بطلب العلم والدليل على هذا أن هي كانت من روايات أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كانت أكتر واحدة تروى حديث بعد أمنا عائشة وبعد آه، أم أخرى من أمهاتنا هنقولها دلوقتي إن شاء الله في آخر الدرس فكانت راوية لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تكثر من الصلاة في مسجد النبي ليه؟ سمعت النبي عليه السلام بيقول صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة في مسواه إلا المسجد الحرام بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم تمر الأيام ويأتي عام الوفود عام الوفود كل الأمم وكل القبائل خلاص حست بقى إن الإسلام بقى له شوكة وإنه ما شاء الله ما فيش حد النهاردة إيه قادر يقف أمام المسلمين خلاص يبقى إيه نسلم بقى ونسلم لله عز وجل فجاءت الوفود كان من بين الوفود كانت قبيلة ميمونة بنت الحارث اللي هي ايه اللي هم وفد بني هلال كان من ضمن الوفد دوت آه، ابن اختها اسمه زياد ابن عبد الله ابن مالك العامري اول ما دخل المدينة واسلم لله عز وجل سأل عن بيت مين خالته اللي هي ميمونة فاول ما دخل عندها جه حبيبك صلى الله عليه وسلم من بره فدخل فلقى ده قاعد فين في غرفة امنا ميمونة فغضب النبي عليه السلام غضب ظنوا ان هو راجل غريب فخرج فنادت عليه قالت يا رسول الله انه ابن اختي ده انا خالته فدخل النبي واخذ بيد ايه زياد بالك من الحته دي مهمه قوي خد بايده وراح معاه المسجد وراح صلى معاه الظهر وبعد ما صلى معاه الظهر راح داعي لزياد ووضع يده على جبهه زياد ونزل بها على انفه يعني كده تعالوا ونزل ايه ايديه بالمنظر ده يقول بنو هلال قبيله كلها فكنا نتعرف على البركه من وجه زياد بسبب مسح النبي على وجهه صلى الله عليه وسلم ده ده بيفكرنا بايه الموقف ده بيفكرنا بزينب الله يبارك فيك شفت اه مذاكر بيفكرنا بموقف زينب بنت ام سلمه لما كان النبي عليه السلام كان بيدلع لها ايه زناب فالمهم كان النبي عليه السلام في مره مرات بيتوضا فلقاها قدامه فراح ماسك الميه وراح ناضح فين في وشها قالوا فوالله ما ذهب الشباب من وجهها حتى ماتت مع انها ماتت وعندها حوالي 70 سنه ورغم ذلك كانت لسه شباب كل ده بايه بنطحه من و... من يد النبي صلى الله عليه وسلم كان نفسنا في نطحه زي دي يا شباب كنا زماننا امامير زي العسل دلوقتي وده بيفكرنا برضو بموقف تاني آه لحبيب صلى الله عليه وسلم كان ايه كان له مولى انا مش مذاكر اسمه دلوقتي حاليا لكن سماه النبي بعد ذلك سفينه هو كان ليه اسم معين في احدى السفريات مع النبي عليه السلام الصحابه كل واحد شايل ايه المخله بتاعته فتقلت عليه فعمالين بيشتكوا رمله تقيله جدا ولا ناعمه ومش عارفين يمشوا عليها والمخالب تقلت عليهم فتعبوا فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي الجليل اللي هو كان مولى للنبي عليه الصلاه والسلام قال ابسط يديك اعمل ايديك كده افتحها فستكون سفينة بإذن الله يعني هتكون في قوة السفينة فبسط يديه فوضع الصحابة أحمالهم على يد سفينة قال فوالله ما أحسست بتعب ووالله لو وضع جملين على رقبتي بعد دعاء النبي هذا والله ما أحسست بتعب ولا كعب ده مين ده سفينة أو ده بعمل ده وكان في ربنا كان ربنا أكرمه بكرامة قبل موته إنه كان راكب آه، يعني في البحر كده سفينة واخد بالك وغرقت السفينة فغرقت فكل الناس ماتوا إلا مين طبعا سفينة العقل كده سفينة راكب سفينة ناس مش ممكن يغرق فالمهم راح سفينة تعلق بلوح من السفينة ووصل لحد شط البحر أول ما وصل للشط الحمد لله نجينا خلاص تمام لقى قدامه إيه أسد لا إله إلا الله شفت الفيلم ده قبل كده فراح ايه لقى الاسد قدامه اول ما شاف الاسد فقال ايه فخشيت منه خفت منه ولكن خوفي من الله كان اعظم ادي من ادي يا اخوان ولذلك بعض الشباب يسالوا لك ايه يعني هم ناس بتقول الخوف من غير الله شرك طب يعني انا ما اخافش من ال- من الاسد ولا لا طبعا تخاف لكن الفرق بين خوفك من الله وخوفك من غير الله ان انت بتخاف من الاسد او من الحيه وانت بتكرهه انما انت بتخاف من الله وانت تحبه عرفت الفرق بقى يبقى ما هو شرك ولا حاجه الانسان مشغول على هذا يعني هتيجي قدام الاسد تقول له مانيش خايف وتقف كده طب يبقى قابلني بعدها فالمهم ايه فحبيبك سفينه رضي الله عنه وارضاه شاف الاسد قال فخشيت منه ولكن خوفي من الله كان اعظم قال فنظرت للاسد فاذا به يمشي امامي ثم يرجع معناها بيقول له ايه امشي ورايا صح ولا لا؟ والاسد مش عايز يقرب لصحابي النبي صلى الله عليه وسلم ده حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه انه ما من شيء في السماوات ولا في الارض الا ويعلم اني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عصاة الجن والانس وعقبه بن نافع لما راح يفتح مدينه القيروان لما قالوا له ده المدينه مليانه حيات واسود وافاع وعقارب عمل ايه قال ايتها الاسود ايتها الحيات ايتها العقارب ان اصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جئنا لنعلي لنعلي راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا إيه الطريق قال الراوي فخرجت الأسود تحمل ولدانها وخرجت الحيات تحمل ولدانها فأفسحوا الطريق لجند الله فدخلوا وفتحوا القلوب قبل الأنصار يبقى كل حاجة عارفة مين عارفة حبيب صلى الله عليه وسلم فربما الأسد ده يعرف إن ده صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين سبحان الله مش ربنا قال كده وسخر لكم ما في الأرض إيه جميعا هو سخر لكم لما انت تمشي في طاعة ربنا لما تبعد عن طاعة ربنا يبقى سخر عليكم خدت بالك المسألة عاملة ازاي يعني احنا لو مشينا في طاعة ربنا وسخرنا مع داود الجبال يسبح والطير يا الله سيدنا داود يقف يقول سبحان الله والجبل يقول ايه سبحان الله والطير يقول ايه سبحان الله عمرك شفت ما... انت تخيلت المشهد ده مشهد جميل جدا لما تتخيل ان الكون كله يسبح وحبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ايه قال إنه ما من ملب يلبي في الحج والعمرة لبيك اللهم لبيك إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومضر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فسيدنا السفينة قال لك إيه فالأسد بقى يمشي قدامه ويرجع فعرفت إن هو عايزني إيه أمشي وراه فضل ماشي وراه لحد ما لقى إيه عمود دخان كده فعرف إن في ناس قاعدة هنا في خيام هنا وطبعا كان من كرم الضيافة أيام العرب كان الناس تقعد في الخيام في الصحراء ويشوا الخرفان ويشوا ده ويشوا ده وإيه وحتى لو ما عندهمش أكل كتير كان يولع الحطب ويخلي الدخان يطلع ليه؟ يقول لك عشان أي واحد عابر سبيل مش لاقي ياكل أو يشرب يشوف الدخان يعرف إن في ناس قاعدة هنا فيجي هنا ونكرم ضيافته. فالمهم قال فلما رأيت الدخان علمت أن هناك أناس يعيشون في هذا المكان. قال فنظر الأسد إلي وكأنه يودعني ووالله لقد رأيت الدموع في عينيه وكأنه حزين لفراقه آه، فضلت أمنا ميمون- ميمونة رضي الله عنها وارضاها تتعايش مع القرآن ومع سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم وتحول كل اللي بتسمعه إلى واقع عملي هو ده اللي احنا عايزينه اللي احنا عايزينه اللي بنسمعه نطبقه يا شباب مش عايزين النهارده نقعد نسمع والله كلام حلو وجميل ما شاء الله و... لا عايزين عايزين عايزين عمل عايزين النهارده لما نسمع كلام ان بلاش غيبه يبقى بلاش غيبه بلاش نظر للنساء بلاش ما احنا قلنا هنجوزكم خلاص بقى مفيش داعي بقى للنظر للكلام ده كله واحد يقول لك الله طب ده انا بانظر بس للنساء والله لحد ما اتجوز اقول لك لا عارف ليه والله ثم والله ولا اكون حانثا في هذا اليمين اللي بينظر للنساء قبل ما يتجوز هينظر هينظر للنساء بعد الجواز اكتر من الاول انما الانسان لما يكون تقي قبل زواجه هيكون تقي برضه ان شاء الله بعد زواجه خد بالك فالمهم فحولت كل ما سمعته الى واقع عملي فكانت تقوم الليل وتصوم النهار وتذكر الله وتقرا القران وتستغفر وتسبح وتفعل كل شيء علمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم باعظم شهاده والحديث رواه النسائي سندا صحيح قال صلى الله عليه وسلم الاخوات المؤمنات شهد لهن بايه بالايمان الاخوات المؤمنات ميمونه وام الفضل وسلمى وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن يعني دول أخواتها منين من الأم بس بيقول الأربعة دولت الأخوات المؤمنات فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان تخيل إن أمنا ميمونة كان بتحرص على تطبيق كل حاجة حتى إقامة الحدود تخيل دخل عليها شاب من قرايبها من محارمها دخل عليها فشمت من فمه رائحة الخمر فقالت له والله إما أن تخرج فتجلد وإما ألا تدخل علي أبدا فخرج فجلد تخيل فكانت تحرص حتى على إقامة الحدود رضي الله عنه وارضاه زي ما قلت لك كانت بتنقل سنة النبي عليه الصلاة للأمة قلنا احنا أمنا عائشة راوت كام حديث 2210 وأمنا أم سلمة نقلت 378 حديث أمنا ميمونة نقلت 76 حديث شوف لو ربنا نفع كل مسلم بحديث لو ان مليار مسلم انتفعوا بحديث واحد كل ده في ميزان حسنات مين امنا ميمونه رضي الله عنها وارضاها المهم ظلت في البيت النبوي آه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مكانها لحد ما اشتد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا في حضرة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد بداية وجع النبي عليه الصلاة والسلام كان فين؟ كان في بيت ميمونة اشتد الوجع على النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أمنا ميمونة ثم استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت أمنا عائشة فأذن له صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم واحتسبته أم أمنا أم ميمونة حتى يعني يكون ذلك زخرا لها في الدنيا والآخرة رضي الله عنها وارضاها كانت أم المؤمنين ميمونة كانت عاشت بقى الخلافة الراشدة كلها لحد ما ظلت عايشة لحد خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم الإمام الذهبي بيقول إيه توفيت أمنا ميمونة سنة 51 هجرية سنة 51 إيه هجرية في أثر جميل جدا في موت أمنا ميمونة رضي الله عنها وارضاها كان النبي عليه السلام بعد ما اتجوزها خد بالك قال لها يا ميمونة لن تموتي بمكة لن تموتي إيه إلا خارج مكة هتموتي إيه بره مكة فلما جالها الألم أو الوجع اللي بيحكي الأثر ده ابن أخيها اللي هو يزيد الأصم بيقول لما اشتد الوجع على ميمونة رضي الله عنها وارضاها فقالت أخرجوني من مكة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرني أني لا أموت بها بص بقى خد بالك فخرجوا بها من مكة حتى وصلوا إلى مكان يقال له إيه سرف اللي احنا قلنا عليه في أول الدرس أول ما وصلت للمكان ده اللي اسمه سرف وتحت الشجرة التي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ماتت في نفس المكان ودفنت في نفس المكان فكان قبرها معروف لحد الآن لحد الآن قبر إيه أمنا ميمونة معروف حتى الآن فسبحان الله نفس المكان الذي تزوجها فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس المكان الذي ماتت فيه أمنا ميمونة يا الله شوف بقى ذكريات الجميلة لما هي يجي لها الوجع ويشتد عليها المرض وتلاقي نفسها فجأة بتموت في نفس المكان اللي مين جوزها فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون موتها وقبرها في نفس المكان الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازتها سيدنا عبد الله بن عباس ودخل قبرها هو ويزيد الأصم وعبد الله بن شداد بن الهاد ودول كلهم أولاد إيه؟ أولاد إخواتها ونزل معهم عبيد الله الخولاني ده كان يتيم في حجرها رضي الله عنه وارضاها هذه وهي أمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنه وارضاها آخر حبات العقد الفريد العقد النبوي الطاهر المطهر وإحدى أمهات المؤمنين اللواتي قال الحق جل وعلا عنهن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نختم الحتة ديت طبعا لسه في بقية بعد أذان العشاء نختم بالحتة ديت قول أمنا عائشة كما عند ابن سعد بإسناد حسن أن أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت بتقول ذهبت والله ميمونة يعني ماتت أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم رضي الله عنهم جميعا وهكذا رحلت أمنا ميمونة رضي الله عنها وارضاها لتلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عايزين ان احنا فعلا النهاردة آخر يوم بندرس فيه حياة أمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا عايزين نخرج بفوائد كتير جدا عايزين نعرف ازاي أخواتنا وبناتنا وأزواجنا وأمهاتنا ازاي فعلا يتأسين بأمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم يبقى دي أمك يا أختي الأخت اللي قاعدة معانا النهاردة بنقول لها دي أمك استفدت إيه من سيرة أمك هتعملي إيه أنت سمعت النهاردة ختام 11 زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم 11 أم من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين 11 أم سمعت قصة كل واحدة منهم عرفت عملت إيه أمنت إزاي ضحت بإيه عملت إيه عشان تبقى موحدة عملت إيه عشان تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم عملت إيه عشان تسعد النبي صلى الله عليه وسلم عملت إيه عشان تقدم للأمة وتبذل من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله بذلوا حياتهم كلها لله أنت هتعمل إيه أو أنت عملت إيه يبقى احنا النهارده محتاجين نقدم السلسله ديت لكل اخت مسلمه عشان تتعلم كيف تتبع امها الحقيقيه ام المؤمنين رضي الله عنهن اجمعين عشان فعلا تكون قدوه لا تبلى ونكمل ان شاء الله بعد اذان العشاء. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فبعد ما انتهينا من قصه امنا ميمونه بنت الحارث رضي الله عنها وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعن كل الصحابيات جميعا بنقول يا شباب ويا أخوات هم دول أمهاتنا اللي اكتملت القدوة الحقيقية فعلا فيهن رضي الله عنهم يا ريت يا أخت تشعري إن هي دي أمك عشان تتأسي بيها لو حبيت إن أنت تتعلمي إزاي تكوني زوجة وفية عندك أمك خديجة رضي الله عنها وارضاها مش معنى كده إن بقية الزوجات مش وفيات لا طبعا أو مش وفيات لكن بنقول إن إحنا عايزين نتعلم من السمت الغالب على كل واحدة وناخد من كل واحدة درس وعبرة وعظة عشان فعلا تكون الأخت بالفعل جمعت كل هذه الصفات الجميلة عايزة تتعلم الوفاء شوفي بقى وفاء أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها اللي وقفت بجوار النبي عليه السلام وواسته بمالها وبنفسها ولما جاءها النبي عليه السلام وقال زملوني زملوني ساعة أول نزول الوحي على النبي عليه السلام فقالت قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا برضه نفس الحكاية لما يكون زوجك النهاردة جاي لك خايف تعبان متألم حاسس بأن هو مبتلى فقولي له كلا والله لا يخزيك الله أبدا ده أنت إنسان بتقوم الليل وبتقوم الليل وتصوم النهار وتذكر الله واذكري له المكارم والمناقب اللي هو بيعملها عشان تكوني سبب في تثبيت قلبي على طاعة الله تتعلمي من أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها إزاي تكوني سبب في ثبات زوجك على الحق إزاي تكون سبب في طلبه للعلم ودعوته لله عز وجل إلى الله سبحانه وتعالى إزاي تصبري مع زوجك على السراء والضراء عايزين أخت تتعلم هذه الأشياء مش الأخت مع زوجها ما شاء الله طالما صحته حلوة ومعاه فلوس ومنصب وجاه يبقى ما شاء الله بتحبه وبتعزه ولما يمرض أو يفتقر يبقى خلاص مش عايزاها لا عايزين نتعلم الوفاء عايزين زي الزوجة تكون زوجة وفية في السراء والضراء والله شفت بنفس منظر عجيب جدا أخت والله كانت في إحدى المستشفيات كان زوجها كان ما شاء الله صاحب منصب كبير جدا وتوفي في وقت قريب رحمه الله رحمة واسعة ودعينا له في المسجد ده تخيل والله سنتين كاملين أو أكتر يمكن داخلين على ثلاث سنوات والله أعلم وهي ملازمة زوجها في المستشفى وهو طريح الفراش لا يستطيع النوم ولا يقوم ولا يقعد ولا يمشي ولا يعمل أي حاجة خالص ورغم ذلك صابرة وهي شابة صغيرة والله وقاعدة جنبه والله كنت مجرد ما أسمع سيرتها أبكي أقول يا سلام وأجمل والله سيرة بحب أسمعها سيرة أي امرأة وفية لما بيجي واحد يحكي لي عن وفاء زوجته والله العظيم بلاقي عينيا الدمع لوحدها ببقى فرحان جدا ان في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده لسه في زوجه وفيه زوجها عايشه ومحتمله معاه الزوجه دي فضلت قاعده مع زوجها في المستشفى حوالي سنتين ونص او ثلاث سنين لم تشكو مره واحده بالعكس كان على وجهها الرضا دائما بقضاء الله وقدره ومات زوجها وهو يعني يدعو لها فربنا يبارك فيهم جميعا فسبحان الله فانت بتتعلمي من امنا خديجه ازاي تصبري مع زوجك في السراء والضراء لما دخلت امنا خديجه شعب ابي طالب مع النبي عليه السلام مع ان امنا خديجه كانت ممكن تعيش بره وتقول لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خليك انت في الشعب ولما تخرج انا موجوده ويعني النبي عليه السلام لن يعيب عليها ذلك هي امراه لا تتحمل كانت كبيره في السن عدت 60 سنه وعلى الرغم من ذلك دخلت مع النبي عليه السلام وتحملت معه الجوع والعطش ثلاث سنين في شعب أبي طالب علشان أنت يا أختي تتعلمي الصبر مع زوجك أن أنت تتحمليه في السراء وفي الضراء واللي عايزة تتعلمي طعم التضحية ها هي أمنا أمنا سودة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها لما هجرت فرارا بدينها إلى بلاد الحبشة عشان تعرفي قد إيه الدين غالي لما تعرفي أن أمك هجرت سابت بيتها سابت كل أسرتها سابت كل ما تملك عشان تعرفي قد إيه الدين غالي وتتعلمي من أمنا سودة برضو إزاي تدخلي السعادة على زوجك عارفين امنا سوده لما كنا بنحكي قصتها كانت تعمل اي حاجه عشان تدخل الفرحه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لدرجه ان هي في يوم من الايام وزي ما قلنا الروايه ضعيفه لما بعض الناس بيقولوا ده هو النبي عليه الصلاه والسلام كان عايز يطلقها ابدا النبي عليه ما كانش عايز يطلق امنا سوده ده هي اللي حست انها كبرت في السن ولا حاجه لها في الرجال فارادت ان تدخل السعاده على قلب النبي طب النبي بيحب مين اكتر واحده امنا عائشه حديث صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم من احب النساء اليك قال عائشه قيل فمن الرجال قال ابوها رضي الله عنها وعن ابيها فامنا سوده لما عرفت ان احب واحده لقلب النبي عليه الصلاه والسلام عائشه قالت خلاص ليلتي لعائشه هديه مني ليها وكانت سودة بنت زمعة كانت تعامل عائشة كأنها ابنتها رضي الله عنهن جميعا يلي عايزة تتعلمي ازاي تعيشي حياتك بعض البنات اللي لسه جايين النهاردة اتعلمي من أم عائشة كيف تعيشين حياتك من عائشة كانت عايشة حياتها ما شاء الله كانت بتتمرجح وتلعب وتفرح وتجيب العرايس وتلعب بيهم وتروح وتخرج مع النبي عليه الصلاه وتسابق النبي والنبي يسابقها وتشوف الاحباش وهم بيلعبوا بالحراب كل ده مع تقوى لله سبحانه وتعالى يبقى تعليم من أم عائشة ازاي تعيشي حياتك في مرضاة الله وفي نفس الوقت تتعلمي ان انت ما تقربيش ابدا من اي معصية لله سبحانه وتعالى تعليم من أم عائشة ايضا تعليم منها الصبر على البلاء يا اخت اصبري اي انسان في الدنيا مؤمن بيسلك طريق الانبياء لازم يبتلى اي انسان في الدنيا يسلك طريق الانبياء لابد ان يبتلى هو ده الطريق طريق محفوف بالمكاره لكن آخرته محمودة ليه؟ لأنك ستنسى كل بلاء والأخت ستنسى كل بلاء مع أول غمسة في جنة الرحمن كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يسأله الواحد القهار سبحانه وتعالى عبدي هل رأيت نعيما قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم يا رب فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يسأله الحق جل وعلا عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط تتعلم الصبر على البلاء من حديث الإفك لما اتهمت أمنا عائشة بأنها فعلت الفاحشة رضي الله عنها وارضاها فصبرت لحد ما برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم القيامة تتعلمي الاحتساب عند موت النبي صلى الله عليه وسلم لما احتسبت أمنا عائشة وقد مات النبي بين سحرها وبين نحرها يعني أشد النساء النبي مصابا بالنبي هي أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها رغم ذلك صبرت واحتسبت تتعلمي الحرص على طلب العلم من أمنا عائشة لأنها كانت أفقه نساء النبي صلى الله عليه وسلم عايزة تتعلمي علو الهمة في العبادة اتعلمي من أمنا حفصة حفصة بنت عمر الصوامة القوامة دي الوحيدة اللي طلقها النبي عليه السلام وردها بأمر من الرب العلي جل وعلا للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال له يا رسول الله إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة يا الله أمك اهي صوامة قوامة شوف كلمة صوامة كثيرة الصوم قوامة كثيرة القيام بنقول لك بس يا ريت تحافظي على الاثنين والخميس والثلاث ايام اللي في شهر العربي في الوسط 13 14 15 وبالليل يا ستي قومي صلي ركعتين بس تعرضي لنفحات الله جل وعلا كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا وينادي على عباده المؤمنين هل من داع يدعوني فاجيبه هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له هل هل إلى أن يطلع الصبح فسبحان الله تعرضي لنفحات الله سبحانه وتعالى وكوني صوامة قوامة اتعلمي ازاي تخدمي دينك أمنا حفصة بنت عمر كانت حارسة القرآن كانت تسمى هكذا هي اللي أخذت الصحف وفضلت شايلاها عندها لحد ما جمع القرآن وردت الصحف مرة أخرى إلى حفصة رضي الله عنها وارضاها اتعلمي أنت كمان ازاي تخدمي دينك ازاي ان انت تكوني بفضل الله عز وجل سبب في انتقاب واحده او ان هي تتحجب تلبس خمار او نقاب يا اللي عايزه تتعلمي ازاي يكون قلبك رحيم ما احنا محتاجين نتعلم الرحمه ما النهارده في اخوات برضه محتاجين يتعلموا الرحمه زي ما في اخوه محتاجين يتعلموا الرحمه محتاجين نتعلمها تعلمي من مين تعلمي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم شوفي امك زينب بنت خزيمه كانت تسمى بام المساكين تخيلي شوف اللفظ أم المساكين عشان كده زينب بنت خزيمة الوحيدة التي لم تروي حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنها كانت مشغولة بالمساكين ليل ونهار شغلها الشاغل ان هي ازاي تاكلهم ازاي تشربهم ازاي تاتي اليهم بالخير رضي الله عنه وارضاه يا اللي عايزه تتعلمي طعم التضحيه اتعلميها من امك ام سلمه لما هجرت وأرادت أن تهاجر فأخذ قوم أبو سلمة رضي الله عنه وارضاه أخذوا منها ابنها وخلعوا ذراع الولد وهم يشدونه القوم ابو سلمه وقام ام سلمه ده عايز الولد ولا عايز الولد فضلوا يشدوا لحد ما انخلع ذراع ابنها الصغير قدام عينيها وفرقوا بينها وبين زوجها وبين ابنها وحبسوها حبسها قومها قومها حبسوها وقوم ابو سلمه ادوا الولد وابو سلمه عمل ايه؟ نزل الى الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلت امنا ام سلمه تبكي سنه كامله سنه كامله على فراق زوجها وولدها الى ان فرج الله كربها وهاجرت الى زوجها واخذت ابنها رضي الله عنها وارضاها تتعلمي حب الخير للناس من ام سلمه برضه لما نزلت توبه الله عز وجل على ابي لبابه رضي الله عنه وارضاه قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ يا رسول الله دعني حتى ابشره انا بنفسي بتوبه الله عز وجل عليه اللي عايزه تتعلمي الامتثال لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هي أمك زينب بنت جحش التي نزل فيها قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لما عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من زيد بن حارثة وقالت أترضاه لي زوجا يا رسول الله قال أجل قالت فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله فلما تزوجها زيد وحدث بينهما ما حدث وطلقت بعد ذلك شاء الله عز وجل أن يكرمها فأنزل الله عز وجل الأمر بزواجها من فوق سبع سماوات أمر الله عز وجل بزواجها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم يلي عايزة تتعلمي إزاي تنفقي في سبيل الله اتعلمي كل ده برضه من أمنا زينب بنت جحش اللي كانت النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عنها إيه أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا وكان الزوجات يجتمعوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ويقولوا كل واحدة تمد ايديها تمد ايديها أطول ايد مين يد سودة رضي الله عنها لأنها أطول واحدة فكانوا بيظنوا أن سودة هي اللي هتموت الأول فماتت زينب بنت جحش قالت أمنا عائشة فعلمنا أن المراد بطول اليد الإنفاق في سبيل الله فكانت أمنا زينب بنت جحش كانت تنفق في سبيل الله يلي عايزة تتعلمي إزاي تخدمي أخواتك وازاي تخدمي بلدك وازاي تخدمي المجتمع اللي انت فيه اتعلمي كل ده من جويريه بنت الحارث امك جويريه بنت الحارث التي لما اسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الله عز وجل سببا في جلب الخير لقبيلتها بأكملها وأسلمت القبيلة بفضل الله عز وجل بعدما ترك أصحاب النبي سبعين بيت من بيوت هؤلاء قبيلتها الذين كانوا قد أسروا فلما علم أصحاب النبي بأن النبي قد تزوج جويرية قالوا لا أصهار رسول الله ونحبسهم عندنا لا فأطلقوا سراح سبعين أسرة فأسلموا جميعا لله عز وجل وبقول برضو رسالة يا أخت يلي اتعذبت كتير سواء من زوجك أو من أبيك وأمك أو من جيرانك أو من أخواتك أو من أي حد في الدنيا اصبري ولكن الأسوة والقدوة في أمك أم حبيبة اللي اتعذبت كتير جدا واحنا حكينا قصتها شفنا قد ايه اتعذبت شفنا قد ايه صبرت واكرمها الله عز وجل وعوضها بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم يلي عايزه تتعلمي العطاء والوقوف في اعظم واغلى المواقف اتعلمي المواقف ديت من امك صفيه بنت حيي اللي كانت كل حياتها مواقف نبيله وختمت تلك المواقف بأن كان بانها كانت تحمل الطعام والشراب لعثمان بن عفان الذي تستحي منه ملائكه الرحمن اخيرا يلي عايزه تتعلمي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ها هي امك ميمونه بنت الحارس اللي حكينا قصتها النهارده شوفي لما عرفت ان هي في مرض الموت قالت اخرجوني من مكه ليه حبيبي صلى الله عليه وسلم وزوجي ورسولي أخبرني أني لا أموت بمكة وطالما هو قال لي مش هتموت بمكة يبقى مش لازم أموت بمكة أخرج بره مكة فيكرمها الله عز وجل بأن تدفن في نفس المكان الذي دخل بها أو بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم يا ريت يا أختنا ويا أمنا وكل اخت موجوده وكل ام موجوده لينا يا ريت نتعلم ان احنا نحول حياتنا كلها لواقع عملي يا ريت عايزين نتعلم ازاي نعيش حياتنا كلها يوم اسلامي كامل أنا يعني اهدي لاخواتي كتيب كنت عامله اسمه يوم في حياه الاخت المسلمه تشوفي بقى حياتك تبدايها ازاي وتختميها ازاي من الصبح لحد بالليل يوم في حياه الاخت المسلمه تتعلمي ازاي تعيشي حياتك كلها لله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بنقول برضه في النهاية معقولة تكون أمك مثل هذه الأمهات سبحان الله وتكوني أنت يا أخت ربنا يحفظك لسه لحد الآن ما لبستيش حجاب بنقول لكل أخت جات النهاردة لأول مرة نفسنا إن شاء الله والله وبنقول الكلام دوت والله خوفا عليك وحبا للخير لك في الدنيا والآخرة نفسنا نفسنا بنتمنى ان كل اخت حاضرة معانا الان وكل اخت تسمعنا بعد كده نفسنا والله ان كل اخت ربنا يكرمها وتجتمع بزوجات النبي بامهات المؤمنين في جنة الرحمن نفسنا في كده مش عايزين اخت تتحرم من الجنة ولا عايزين اخت حتى تخش النار ولو لحظة وبعدين تخش الجنة لا عايزينها تخش الجنة على طول بلا حساب ولا عذاب فيا ريت الاخت اللي لسه ما لبستش حجاب تلبسه النهارده ايه المشكله ايه اللي مأخرك ايه اللي انت عايزاه اكتر من كده يعني ادي ادي امهات ادي امك اهي اقتدي بيها والاخت اللي لبست حجاب ولسه يعني الحجاب ما هوش قوي يعني فبرضه نقول لها صلحي حجابك يا اخت وربنا يحفظك والبسيه ابتغاء وجه الله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأخت اللي لبست حجاب يا ريت تثبتي على الحجاب عشان ما تكونيش سبب في فتنة أخت تانية لو قلعت الحجاب يا ريت يا أخت تطهري لسانك من الغيبة والنميمة والكذب يا ريت تطهري أذنيك من سماع الغناء يا ريت تخلي لنفسك هدف تعيشي لدينك تقولي أنا عايشة لديني حياتي كلها لله سبحانه وتعالى يا ريت تكوني مربية للرجال فأنت حاضنة الرجال ومربية الرجال والأبطال فأنت لا كما يقولون تمثلي نصف المجتمع لا أنت نصف المجتمع وتنجبين لنا النصف الآخر فأنت المجتمع كله فبصلاح الأخت المسلمة يصلح المجتمع كله وهو ده هيبقى موضوعنا في الدرس بتاع إنها الجنة أختها إني داع فأمن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تصلي على نبينا محمد في الأولين وأن تصلي عليه في الآخرين وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وأصلح فساد قلوبنا وألف بين قلوبنا وألف بين قلوبنا وألف بين قلوبنا وخذ بنواصينا إليك خذ بنواصينا إليك طهرنا يا ربنا من الذنوب والمعاصي طهرنا يا ربنا من الذنوب والمعاصي خذ بنواصينا إليك يسر حسابنا يسر حسابنا يمن كتابنا يمن كتابنا ثبت أقدامنا على الصراط ثبت أقدامنا على الصراط اللهم أخرج المعاصي من قلوبنا أخرج كل حب من قلبنا إلا حبك يا ربنا اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم أحبنا يا ربنا اللهم أحبنا يا ربنا اللهم اجمعنا بنبينا واجمعنا بأمهاتنا في الجنة اللهم اجمعنا بكل أصحاب الحقوق علينا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا موتانا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا اجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا انصرنا على القوم الكافرين اللهم استرنا فوق الأرض وتحت تحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم يا ربنا انصر المجاهدين في كل مكان انصر إخواننا في فلسطين انصر إخواننا في الشيشان انصر إخواننا في أفغانستان انصر إخواننا في كل مكان اللهم إنهم جوعى فاطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم وجمع شملهم ووحد صفهم ووحد كلمتهم وداو مرضاهم وداو مرضاهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم وتقبل شهداءهم وتقبل شهداءهم واجعل حجارتهم نارا على اليهود واجعل حجارتهم نارا على اليهود واجعل حجارتهم نارا على اليهود خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة خذهم أخذ عاد وثمود أرنا فيهم عجائب قدرتك أرنا فيهم عجائب قدرتك أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة اللهم جمد الدماء في عروق اليهود وزلزل الأرض من تحت أقدام اليهود وأخرجهم في الطرقات كالمجانين سلط اليهود بعضهم على بعض سلط اليهود بعضهم على بعض سلط اليهود بعضهم على بعض اللهم إن اليهود قد تقووا علينا فأرن فيهم عجائب قدرتك أرن فيهم عجائب قدرتك أرن فيهم آية من آياتك أرن فيهم آية من آياتك اللهم إنا آمنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدر قدرك وأن القضاء قضاؤك وأن الجبروت جبروتك وأن اليهود لا يعجزونك فخذهم أخذ عزيز مقتدر خذهم أخذ عزيز مقتدر يتم أطفالهم كما يتموا أطفالنا رمل نساءهم كما رملوا نساءنا يتم أطفالهم كما يتموا أطفالنا رمل نساءهم كما رملوا نساءنا آمنا يا ربنا بأن اليهود لا يعجزونك فخذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا يا ربنا نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مفرطين ولا مبدلين احشرنا في زمرة الموحدين قنا عذابك يوم تبعث عبادك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات صوت الجزيرة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته